السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيب الدعاء تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وقفنا من قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم وقلت لكم إن الآيات السابقات كانت تتحدث عن علاج أهل الكفر وعن كفرهم وعن تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للقرآن الكريم فلماذا جاءت هذه الآية تتحدث عن الأرض وعن نبات الأرض ما هو الرابط وما هي العلاقة بين هذه الآية وبين الآيات السابقة إذ أن الناظر يعتقد أن الموضوع قد اختلف الآيات السابقة بتتحدث في قضية قضية كفر تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب للقرآن الكريم ثم جاءت هذه الآية تتحدث عن الأرض وعن نبات الأرض يقول لك طيب اختلف الموضوع مع أننا قد اتفقنا كما قلت في آخر لقاء التقينا فيه أن أمر القرآن الكريم مبني على الوصف يعني كما قلنا كل آية تسلم لما بعدها والتي بعدها تتمم الموضوع السابق هكذا على مستوى الآيات وهكذا على مستوى السواب فما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة قالوا يا أخي الآيات السابقة تحدثت كما قلنا عن كفر هؤلاء ثم تحدثت عن تكذيبهم بالقرآن الكريم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن إيه؟ محدث إلا كانوا عنه إيه؟ معرضين معرضين فتحدثت عن كفرهم وتحدث عن تكذيبهم لآيات القرآن الكريم آيات القرآن الكريم تعالوا طيب آيات القرآن الكريم هذه التي يقول عنها أهل العلم الأدلة المسموعة مش كده دي أدلة إيه مسموعة آيات القرآن الكريم أدلة مسموعة تشير إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشير إلى أن القرآن حق وأنه من عند الله فهذه آيات مسموعة هم صموا آذانهم عنها وكأنهم لم يسمعوا فجاء الله بهذه الآية أولم يروا أراد أن يقول كما صموا آذانهم عن الآيات المسموعة فقد أعموا أبصارهم عن الآيات المرئية ولذلك احنا عندنا الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى مش كده وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم ثلاث أدلة سمعية وأدلة عقلية وأدلة مرئية أهل الكفر ولله الحمد لا بيشوفوا ولا بيسمعوا ولا بيعقلوا فجاب ربنا قال وما يأتيهم الذكر من الرحمن محدث آيات المسموعة دي صموا أذانهم هنا كذلك الله يقول أولم يروا إلى الإيه الأرض ما بي أولم يروا إلى الأرض مش شايفين ما بيشوفوش في أدلة مرئية هم يرونها في كل يوم وفي كل ساعة تشير إلى وجود الصانع سبحانه وتعالى ومع هذا أعرضوا عن عبادة الصانع وعبدوا من لا يخلق شيئا مش ده حصل الأصوات الأمثال وما إلى هذا وتركوا عبادة الواحد الديان التي تشير الأدلة المرئية إلى قدرته وإلى وجوده سبحانه وتعالى عرفت إيه بقى وجه الربط خلاص عرفت إيه وجه الربط تعال بقى نمسك بالآية أولم يروا قال وهذه الكلمة تقال على سبيل الإنكار لمن يرى ولا يستفيد بما يرى اللي بيشوف وما يستفدش باللي شاف من اللي شافه ها يبقى كأنه ايه لا يرى ولذلك تقولها له منكرا ألم ترى انت ما بتشوفش هي معناها كده انت ما بتشوفش لماذا ما بيشوفش ليه مع انه هو شايف لانه يرى وكأنه ايه لا يرى ولذلك حتى ت... ت... لما يجي ال- ابنك يعدي مثلا قدامه خشبة ولا قدامه حديدة بعدين يروح خابط فيها مع انها واضحة امامه بتقول له ايه يا ابني انت ما بتشوفش يا ابني انت ما بتشوفش ما يدري يقول لك ما بتشوفش ازاي ما انا ايه بس اه قال لك ايه بس مش مستفيد بيه صح ولا مش صح مش مستفيد بيه فالذي يرى ولا يستفيد بما يرى كانه ايه كانه لا يرى كانه لا يرى طب مع ان بقى اللي بيتشاف ده كتير والله شوف ربنا قال اولم يروا كم كم في اللغة العربية كما يقول اهل اللغة تدلل على ها الكثرة كم يعني حاجات كتير جدا ولذلك الذي ينبت من الارض قليل ولا كثير كتير جدا كتير جدا الذي تنبته الارض فيبقى اولم يروا كم الكثير ها الذي ننبته من الارض هذا كم انبتنا لهم من الارض ها اسمع من كل زوج إيه؟ كريم كريم تعال يا عم بص بس للي بتزرعه بص بس للي بتزرعه تعالي ترمي او ما بترميش احيانا المطر يساق كما قلنا لاخوانكم وسبحان من ساقه وجمعه وبعدين ينزل ماء على الارض ما يجيش واحد بقى يقول انا اللي جمعت المطره دي فوق وانا اللي جبت السحابه هنا وانا اللي ظبطتها وقلت لها نزلي هنا حد يقدر يدعي هذه الدعوه ما حدش يبقى اذا في خالق في قادر هو الذي يفعل هذا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خلاص وبعدين تنزل الماء وزي ما قلنا لاخوانكم واحنا بنفسر آه، في سوره عما يتساءلون وانزلنا من السماء ماء ايه ثلج ثلج نعم ومن المعصرات ماء ايه ثجاجا طريقه نزول المطر طريقه نزول المطر سبحان الله العظيم ما تجيش بقى السحابه تروح فاتحه باب وذهب تروح ملزقاك مره واحده يقول واحد زي ما قلت بيصب من من صفيحه ولا من جردل المطر في هذه الحاله يفسد ولا يصلح يفسد ولا يصلح يروح دابب على نفوخك مره واحده كده يبوظ كل اللي ينزل عليه صح اذا ربنا نزل لك بطريقه معينه ماء الايه قطره قطره كده يا عم الحاج خلاص علشان تنتفع بيه وما يفسدش ينزل على الارض ربنا يقول على الارض ايه اهتزت وربت في بطن الارض حب الحب ده الحب ده كل ما بتيجي تطلع حبايه بتفتح لها عشان تطلع ها شوف بقى الراجل بيرمي كام حبايه ويدفن بعدين تيجي تطلع ها حبايه ضعيفه جدا زي ما قلت شويه هواء يكسرها طفل صغير باصبعه يكسرها فعلشان تطلع عايز حد يفتح لها في الارض ضعيفه خلاص بتفتح لها يقوم ربنا يقول شققنا الارض ايه يقوم يشق لها الارض يقوم تلاقي الارض فجاه تاك والحبايه ايه طالعه طالعه خلاص. يطلع لك بقى من الارض بقى ايه اشكال يا عم دي بقى من كل زوج ايه يعني من كل صنف يطلع يطلع ويبقوا جنب بعض تبص زي ما بقول لك كده سبحان الله العظيم الماء اللي نازل واحد يطلع هنا حادق وهنا ايه حلو الارض واحده والماء واحد طيب يا عم الحلو ده عشان يطلع انت حاطط له في الماء سكر لا طب والحادق اللي طلع ده انت حاطط له في الماء ملح يبقى الاثنين ويسقى بماء ايه واحد خلاص الشكل يختلف ده تفاح وده تفاح وده تفاح ده طالع احمر وده طالع اخضر وده طالع اصفر البرتقال ده طالع بلدي وده طالع بالصوفة وده طالع سكري يا عم هات واحد يقول انا اللي بعمل ده انا اللي بقسمها كده انا اللي بلون طب حطيت صبغه هنا حمراء وصبغه هنا خضراء وصبغه هنا صفراء مش كل ده عايز منك ايه وانت بتعمل ايه ها ما انت شايف ده انت شايف ده اللي انت شايفه ده ما بيشيرش الى الصانع سبحانه وتعالى واقع تعبد لي خشب وتعبد لي حجر ها وقتها بعيد بقى الجاهل المتخلف اللعمة اللي ما بيشوفش ده وقت تعبد خشب وتعبد حجر الخشب والحجر هو اللي عمل ده طب انت ليك عقل مش بتشوف ده والعربي شايف ده وايده في الزراعة على طول على طول فسبحان وذلك اولم يرى ما بتشوفوش كم انبتنا ها الى الارض كم انبتنا فيها ايه من كل زوج شوف الكلمة يا سلام كريم الكريم دي بقى زي ما قال أهل العلم قالوا هو الحسن النافع في بابه أقول التعبير تاني إيه الكريم كل زوج يعني كل صنف يطلع لك من كل صنف يطلع لك إيه حسن النافع في بابه كل ما تنبت الأرض حسن لافع في بابه لافع في بابه يعني ايه يعني لو استخدمته زي ما ربنا خلقه ليه احنا قلنا قبل كده الانسان احيانا يخرج الشيء عما خلق له سواء بقى في النبات سواء في الحيوان كده يخرج الشيء عما خلق له وذلك انا اطلق في حديث البخاري بين رجل ها يسوق بقرة إذ حمل عليها حمل عليها يعني إيه يعني حط عليها متاع ومش عارف إيه والعفش والحاجة ومش عارف إيه وكده طب هي اتخلقت لكده يبقى هو أخرجها عما خلقت له ولذلك هي عتبت عليه النبي يقول فالتفتت إليه وقالت له إني لم أخلق لذلك انا ما اتطلبتش عشان يتشال عليا ده للحمار وللجمل وللمش انا مش انا يبقى خرج بيها عن ايه عما خلقت له يبقى اساء استخدامها اذا فقد اساء ايه استخدامها كذلك الامر النبات زي ما قال اهل العلم هو حسن نافع في بابه لو استخدمته في بابه خرجت بيه عن بابه فقد تخرجه عن الحسن وعن النفع ربنا خلق لك العيلة عشان تاكله وتعمله زبيب حسن هيبقى ده بابه حسن يجي الانسان يروح عامل ايه مخمره ومعفنه ها فيحوله لايه لخمره يبقى خرج به عن ايه عن باب عن بابه زي السبرتو لما قالوا لي السبرتو مش السبرتو خش يا عم السبرتو حسن نافع في بابه هو خلق للاستخدام ما خلقش للايه للشرب فهو حسن نافع في بابه لما تستخدمه شيء كويس جدا لكن لما جه الانسان وخرج به عن بابه وراح شاربه بقى حلو ولا وحش بقى وحش ما نجيش بقى الحرة بالسبرتو المشكلة مش فيه المشكلة اننا خرجنا به عن بابه ولذلك اوعى تحرم الاصل ودي من قواعد علماء الاصول اللي طلع دلوقتي ويروح محرمين السبيرتو هذا جهل بين طب ما حرمش العنب ليه ما العنب بيتعمل منه خمر وما حرمتش التمر ليه ده بيتعمل منه خمر يقول لك لا انا ما حرمش الاصل مش كده مش ده اصل انا ما حرمش الاصل انما اللي بيحرم ايه لما خرجوا بيه عن الاصل عن باب كذلك السبر اوعى تحرمه لكن تحرم ما خرج به عن بابه ما تشربوش احرم شربه وذلك اللي يقول لك اه ما تستخدمش الكولينيات ليه يا عم فيها سبرت يا عم روح كسر اوضه النوم اللي في بيتك وكسر الدولاب اللي في بيتك ما هو معمول بايه اه يا اخويا اه يا اخويا الجمالات اللي معموله بيها واللستر والمش عارف ايه كل ده سبرته روح كسره بقى روح كسره بقى قال، طب هو لو واحد النهارده جه يشتري بالبنزين يبقى خرج بالبنزين عن ايه عن اصله هو اتعمل عشان يتشرب خ- شرب البنزين البنزين سطله هنروح محرمين البنزين ونولع في التنكات ومش هنمشي بالعربيات نعمل كده يا اخي الاصل لا يحرم الا اذا كان عند الله محرما يعني هو من البدايه عند الله ربنا اه قال ده محرم زي الخنزير بقى. ده اصلا كده ده اصلا كده لكن لو هو اصلا مش موضوع لكده وخرج الانسان به عن الايه الاصل اه الخروج ده هو اللي انت تحرمه لكن لا تحرم الايه الاصل بدليل ان احنا لا حرمنا لا الطعم ولا حرمنا العنب ولا حرمنا الشعير مع ان دول بيطلع منهم الخمره والبوظه يا عم والمش عارف ايه بينفع ومن هنا قال اهل العلم الكلمه اللي انا قلتها لك دي كل زوج كريم يبقى الكريم اللي هو ايه اه الحسن النافع كملها بقى ايه في بابه في بابه يعني ايه لان انت ممكن تخرج بيه عن الباب ده بقى عن الاصل الموضوع او خليها النهايه خلاص يبقى انت ممكن تخرج بيه عن ايه عن الاصل ما تحرمنيش بقى الاصل أم يبقى تعبير شوف أهل العلم دقيق إزاي سبحان الله قالوا طيب وده معنى إن كل اللي بيخرج من الأرض حسن نافع في بابه حسن نافع في بابه بعض أهل العلم قال لا ما هو فيه الضار بس ده باعتبار الغالب البعض الآخر قال لا والله كل ما يخرج من الأرض حسن وله وجه حسن يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله من يجهله كان زمان يقول لك ال- يا عم الصبار ده ايه شغلته يا ده حاجة مرة ويعور وشكله مش عارف ايه طلع منه فوائد ولا ما طلعش ده لا اقوله فوائد لا حصر له الصبار اه الصبار بس نافع في ايه في ايه في بابه في بابه في بابه في بابه آه، اللي يعرف بقى الباب اللي يعرف الباب خلاص واللي ما يخرجش بيه عن الباب بس يبقى دي مسألة يراها العربي في كل ساعة في كل يوم في كل حين آية مرئية تشير إلى الصانع واحنا قلنا ما دام في صنعة لابد لها من ايه من صالح من صالح من صالح فدي آ- ايات شايفنا قال والله زي ما طرشه عن القرآن عميه عن الآيات اللي ايه المرأة ولذلك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها برضو وهم عنها ايه معرضون زي وإن يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه ها وهم ايه معرضون دي بيعرض ودي بيعرض مش عايز يستجيب هنا ومش عايز يستجيب هنا هو صم هنا أعمى هنا لكن الحق بقى ان دي آية وآيات بس لمين لمين فربنا يقول إن في ذلك لآية علامة ودليل على الصانع سبحانه وتعالى بس لمين بقى لقوم ايه يؤمنون إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين يبقى مين اللي بيستفيد اللي هيؤمن اللي عايز يؤمن له آية له دليل له علامة تقودهم إلى الإيمان ولذلك يا أخي والله ببساطة شديدة جدا قلت لك كده الراجل ال- ال- الأعرابي لما أبى أن يعبد الأصنام وقال إن للكون إلها قالوا له وكيف عرفته بس فقال إن البعرة تدل على البعير آه، البعرة مخلفات الجمل انت لقيت مخلفات جمل هنا جت كده ولا هتقول ايه يبقى جمل عبد وإن الأثر يدل على المسير لقيت علامة رجل جت لوحديها يبقى في واحد عدى منها يبقى إن البعرة ده العقل دي الأعراب البسيط كده تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير بس قضية عايز عقل عايز عقل الانسان بس يشغل المخ النظيف شوية لو في مخ نظيف لو في مخ نظيف ولكن لهم قلوب لا يفقهون ايه لا يفقهون بها معطلة معطلة فسبحان الله العظيم ده الانسان اللي, اللي عنده عقل ولذلك برضه يطلع واحد ثاني يقول لك فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد كل شيء كل شيء بيقول لك لا إله إلا الله بيقول لك في خالق بيقول لك في صانع لذلك فاكرين زمان لما كنا بنتكلم في حاجة قلنا الراجل اللي ألف حوالي 200 بيت شعر كلها بس سؤال عشان تجاوب تلاقي نفسك بتجاوب بتقول لا إله إلا الله قل لك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرضاك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للوليد يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك قل للوليد بكى وجهش بالبكاء لدى الولادات من ذا الذي أبكاك قل بصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك اسأل اسأل اسأل كل دي حالات وكمل بقى يعني أنا مش عايز اقولها لو قلتها زمان أبيات قد كده كلها من من من من والإجابة الله الله ويقول لك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين فرس ودم من ذا الذي صفاك اسأل فكل شيء محتاج منك ايه بس عقل تفكر وتسأل الإجابة والله لا إله إلا الله وسبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله وذلك قال إن في ذلك لإيه لآية دليل واضح بس للي يفكر للي يفكر ومع هذا أكثر الناس بقى وما أكثرهم إيه بمؤمنين اه والله اكثر الناس ولذلك انت لما تيجي تبص للكره الارضيه للكره الارضيه هتلاقي في كل وقت كده عدد اهل الكفر اكثر من عدد اهل الايمان عدد اهل الكفر اكثر من عدد ايه اهل الايمان ولذلك دي حقيقه قال القران الكريم وما اكثر الناس ولو حرصت ايه بمؤمنين بمؤمنين يبقى اكثر الناس الاكثرية غالب عليها ليه غالب عليها ليه غالب عليها الكفر غالب عليها الكفر اللي غالب عليها الجهل وغالب عليها العمى وغالب عليها العناد يبقى وما كان أكثر من إيه مؤمنين طب اللي ما يؤمنش ده بقى اللي ما يؤمنش ده مصيره هيبقى إيه مصيره هيبقى إيه صحيح قال اسمع اللي جاي بقى وإن ربك لهو العزيز الرحيم لهو العزيز الرحيم تعال نمسك بس كلمتين وبعدين نقول المعنى العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب اه والله الذي يغلب ولا يغلب والرحيم ذو الرأفة والرحمة وقدم عزيز على رحيم عشان تبقى عارف ما انا ممكن ارحم واحد يلخبط معايا ويقل ادبه عليا وكذا وكذا وكذا وكذا وارحمه بس تكون رحمتي دي نابعه من عجزي صح لان انا مش قادر اعمل له حاجه هو يطلع يشتمني يا ابني كذا ويا كذا وكذا ابص عليه الاقيه قلت طب الله يسامحك خلاص ما انا غصب عني قلت ما انا عارف ان انا يعني لو ها اقتربت لاحترقت فكل دي كسرت يبقى شتيمه بس اذا رحمتي هنا اه دي جايه منين من ضعفي وعجزي من ضعفي وعجزي فربنا قدم العز على الرحمه عشان تعرف انه لما بيرحم بيرحم من منطلق عزه مش منطلق ضعف عزة فلما تسمع رحيم دي خلي بالك قبلها فيه ايه تعزيز فعزيز فرحمته دي مش نتيجة ضعف ولا عجز لا دي بإرادته سبحانه وتعالى بإرادته سبحانه وتعالى لأنه في الأصل عزيز يغلبه ولا يغلب يعني لو بطش ولا خلاص خلص خلصت خلصت سبحانه وتعالى خلاص فلما ربنا قال في الآية السابقة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين خلاص عايز يقول لي الكافر ده خلي بالك لما بسيبك بسيبك عشان أنا إيه رحيم بس ما تنساش إن أنا إيه عزيز ما تنساش إن أنا عزيز وقت ما تأتي مشيئتي ان انا انتقم منك احاسبك احاسبك ما حسن ربنا هو والكلام اللي حواليه سابوا 30 سنة مش 30 سنة سايبهم ولا مش سايبهم تفتكر ربنا ما كانش قادر عليهم يعني اهو وراك انه عزيز بس هو يجيبه عشان هو ايه رحيم اديله فرصة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون لذلك والله انا قلت لكم لبعض الناس كان بيكلمني يقول لي هو ربنا سايبهم ليه يا ابني كل شيء له عند الله ايه وقت والله كل شيء له عند ربنا ايه وقت ولذلك انا قلت لهم كده قلت لهم انت لما تحب تكسر رقبه واحد توقعه من على الحصيره لو وقعت من الحصيره يجرى له ايه ولا حاجه عايز تكسر رقبته طلعه في دور الخمسين هو ربنا سابهم لما طلع في دور الخمسين لما طلع في دور الخمسين اعلى وكوش هو اللي حواليه وهي الهبة يا ابني كل شيء عند ربك بايه بقدر وله وقت وله وقت وله وقت فما تغترش برحمة الله وتنسى ايه الذكر وذلك يا ايها الانسان ما غرك بربك ليه يبقى الانسان اغتر بربنا ليه عشان ربنا كريم لكن بينسى انه المنتقم وانه الجبار اختار ليه لانه رحيم لكن بينسى انه العزيز ها بينسى ما تنساش ان زي ما هو رحيم زي ما هو ايه وزي ربنا جميعهم الاثنين وان ربك لهو الايه آه العزيز الايه الرحيم الرحيم بعد الايه دي مباشره راح داخل على قصه سيدنا موسى وإذ نادى ربك موسى مش كده طب ليه طب ليه قال لك لان دي من اظهر القصص على عزة ورحمة الله عايز بقى تشوف عزة ورحمة بجلاء كده شوفها في القصة دي شوفها في القصة دي ازاي ربنا سبحانه وتعالى برحمته املى له لحد ما وصل ما علمت لكم من اله غيري شوف طمع رحمة الله اه في رحمة آه ربنا ما يعملوش حاجة فده طمعه وصل ليه وصل ليه ما علمت لكم من اله غيري راح جاله ليه بقى راح جاله ايه بقى العزة العزة ها اللي كسرته وخلت شوية مية ياخدوا اجله ادي بقى مثال واضح عشان تعرف ليه جت بقى قصة سيدنا ها ها موسى هنا مثال واضح على القدرة والعزة يقول لك صحيح القرآن كان بيكرر فيها كتير قصة سيدنا موسى مش كده كرر فيها كتير صح قال له ان العبر والعظات فيها كتير دي واحدة الثانية هي خير قصة كان بيصر بها عن المؤمنين وعن رسول الله ليه النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العصر يقول لك كان صعبان عليه صعبان عليه قوي ان كذبه قومه مش كده ووجد منهم عنة ومن كل شيء ربنا يقول لي تخص سيدنا موسى ليه اللي زاب ربنا قال له فاصبر كما صبر قولوا ليه قولوا العزم من الرسل جيب سيدنا موسى ليه ليه قال لان سيدنا موسى النبي الوحيد يا ابني الذي لقي عنة من أعدائه ومن أتباعه يعني حتى أتباع وضعوا قلبه اللي هم مين بنو إسرائيل ما راحوش مش من أعدائه بس لذا حتى من أتباعه من أتباعه يوم سبحان الله ربنا يغرق لهم فرعون كده قدامهم الظالم اللي هنشوف بقى الكلام اللي جاي اهو قدام عينهم اهو ويلقيهم ويعبد وجعل لهم طريق البحر ايه ها يابسة اول ما طلع على الشط هم يقول لك يا الله يا اخي انا كنت منتظر كده يقبلوا ايده ورجله ويسجدوا شكرا لله ولو صدقت اه والله فعلا ربك سبحانه وتعالى شوف كده ما حاجة بقى واضحة لا ده اول ما عدوا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يا ولاد الكلب ده انتوا لسه ربنا الله العظيم حاجة تفرش حاجة تفرش حاجة تفرش يا والله اتباعوا ده انتوا لسه ربنا مديكم نعمة اهو تسجدوا شكر الله وتقبلوا ايده لا ده اول حاجة عايزين تكفروا بالله شوية اقول له, له طب عايزين كتاب ومنهج طب اروح اجيب لهم كتاب ومنهج يرجع يلاقيهم بيعبدوا العجل من دون الله حاجة يعني شفت انت بقى تعب وجع قلبي زي ده يعني ربنا ريحه من فرعون وابتلاه بايه بقومه بقومه النبي الوحيد اللي وجد عنة من الاعداء ومن الايه ومن الاتباع ومن الأتباع سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم حاجة غريبة الشكل دائما يجيب له القصة دي وياك ما قلت أبرز قصة يا والله على بيان أن عزة الله إذا تدخلت حرمت رحمة الله وفعلت بك الأفاعيل مهما بلغت ومهما كنت يبقى حسن يبقى فرعون يبقى صفوة الشريف يبقى زي ما يبقى بعز يبقى زي ما يبقى وقت ما العزيز يريد انسى انسى يبقى عرفت ليه جت القصه دي بقى هنا نسمع القصه بقى ربنا ما بي ما ياتي بالقصه من اولها خلاص انما بيجي يكتئ منها ما يخدم السياق طب السياق عندنا بيتكلم عن ايه عن تكذيب ان هم بيكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ القصة من أول التكذيب زي النبي بلغ يروح يبلغ ها المقابلة ايه ها تكذيب وعناد فربنا قال له ما تخافش على العزيز الرحيم هيوري له بقى في القصة دي ان دول زي قوم ودي رسالة القوم برضه كذبوا وسبناهم وامهلناهم وبعد كده عزتنا ها تدخلت وقسمناهم فيجي من اول الحتة دي بقى واذ نادى ربك موسى زي ما نادى محمد بلغ بيقول لموسى ايه ها بلغ واذ نادى ربك موسى طبعا هنا, هنا علماء العقيدة وعلماء السلف يقولون نداء يليق بذاته سبحانه وتعالى ما تجيش بقى دماغك في زي وانا وانت كامل انت يا محمد يا سعيد يا علي نداء إيه؟ يليق بذاته سبحانه وتعالى ما تقعدش بقى تتخيل الصوت والحرف بتوعي وبتوعك لا كلام يليق ها بذاته سبحانه وتعالى وسيدنا موسى ربنا أعطاه القدرة على أن يسمع كلام الله وعلى أن يفهم كلام الله ولذلك دي كانت خاصية له وكلم الله موسى تكليم خاصة سيدنا موسى خلاص فتخلي في بالك الكلمتين دول علشان إن شاء الله تعيش على منهج السلف وتموت عليه يبقى نداء يليق بذات الله وكلام يليق بذات الله وإذ نادى ربك موسى فالمطلوب إيه أن ائت القوم الظالمين يبقى واخد رسالة ورايح وبداية ربنا بيعرفه على طبيعة المهمة ذلك لما تيجي ترسل داعية يا ريتك تعرفه على اللي هيقابله ما تفرشلوش الارض ايه ورود تضحك عليه تروح تقول له روح ما تخافش ده ناس كويسين وناس زي الفل وبعدين روح يبتطم في حائط لا اه اه بقول لك من الاول اهو ان ائتي القوم الايه الظالمين فربنا اوصفهم بالظلم انهي الظلم يعني قالوا عموم الظلم وعموم الظلم يشمل ظلم الاعتقاد وظلم الفعل ظلم الاعتقاد اللي هو الكفر ان الشركة إيه؟ لظلم عظيم يبقى عندهم كفر وظلم الفعل لأنهم كانوا يظلمون بني إسرائيل مش كده ولا إيه مستعبدينهم ومسخضينهم ويقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفاعلين بهم الايه الافاعيل الافاعيل ولا يأمن الاسرائيلي على نفسه يعني تجد ال- اهل مصر الفراعين دول على طول زي ما كان بيحصل معانا كده بالامن الدولي ايه داخل ده الساعة 2 بالليل روح اخد اللي في بيته وروح واخده تعالى اشتغل هنا ما اقدرش يقول لا ياخد اللي عنده شغاله ذليل كده وذلك تسمع بقى الوقت كتير لابن عباس وغيره كانوا بيستعبدوهم ويستذلوهم ولذلك كان من نعم ربنا من بيها عليهم واذ نجيناكم من ايه من ال فرعون تسمع اللي جاي يسومونكم ايه سوء العذاب كانوا بينكلوا بيه ولذلك كانت اجل نعمه ان ربنا رحم منهم يعني أراح بني إسرائيل من فرعون وملائه أجل نعمة ولذلك ذكرهم بها سيدنا موسى في سورة المائدة يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم شوف نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء اسمع اللي جاية وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا فواحد راح سأل ابن عباس بيقول له يا ابن عباس طيب جعل فيكم انبياء يعني بعضهم كانوا انبياء دي حقيقة وجعلكم ملوكا قال يا ابن عباس لم يكونوا جميعا ملوك هم كانوا كلهم ملوك مع ان موسى هنا بيقول لهم كده وجعلكم ايه ملوك فضحك ابن عباس فقال له نجاهم الله من فرعون وملئه فأصبح كل واحد منهم آمن في بيته عنده قوت يومه ومن كان كذلك كان ملكا يا والله يا والله يبقى ملك عندك قوت يومك ما بتقولش لحد الديني آمن في بيتك تبقى ايه ولذلك احنا بنقول لك ايه يقول لك الحمد لله يا ابني انا سلطان لا بقول لحد الديني ولا خاف من حد خلاص خلاص تبقى ملك تبقى ملك ولذلك من تذكروا بقى نعمة الله عليكم برضه لما خد الفرعون مصر حسني ده خلاص الناس النهارده برضه قال واحد من الناس بيت ملك يعني انا كنت بنام في بيتي ايه والله وانا بحلف بالله اهو الباب لو خبط الساعة واحدة ولا اتنين تلاقي كل اللي في الباب بيعملوا كده عارفين ها جاهز ابتدي ادور بس الاول اجهز نفسي وبعدين اروح اشوف مين كده ما انت مش امن في بيتك ما انت مش امن في بيتك ولا بقسم بالله هو. والله من كام يوم والله بحلف بالله الساعة 2 الجرس رن من كام يوم الزوجة قامت مفزوعة قالت الساعة كام دلوقتي قلت لها يا ماما خلاص ما تخافيش ما عادش فيه ما عادش شوف انا بقيت حلو ازاي ازاي مالك قلت لها يا ماما ما تخافيش فيش طب مين اللي هيجي دلوقتي ببص لقيت البواب واخد بالك خلاص بس خلاص ما تخافيش ما تخافيش اه خلاص شوف ال فتبقى ملك ازاي تبقى ملك يبقى عندك قوت يومك اه والله اه والله وتبقى امن في بيتك ايام فرعون ملأوا ما كان فيه هذا مستذلين معذبين مستباحين مستباحين فكانت نعمة نعمة فكان فرعون ايه قوم ظالمين ظالمين لأنفسهم هو ظلم الاعتقاد لما كفروا بالله رب العالمين وظالمين لإيه ها لبني إسرائيل اهو. ازاي ياكلوا حقوقهم وازاي يستذلوهم وازاي يستأجروهم بلا أب وازاي يستعبدوهم وازاي يخش عليهم البيوت في صاص الليالي وازاي وازاي وازاي ويقتحموا البيوت وياخذوا الأطفال ويذبحوا الذكور ويتركوا الجنات كارثة كارثة كارثة وتصنيف الناس بقى وده معانا وده علينا وده مش عارف ايه وده ايه ازاي كل ده كان حاصل يعني هذه المشكلة الفرعونية عمالة تتقلب على ها على مصر كل ده كان عندنا على ايد فرعون مصر حسن الله وزبانية وهمان بتاعه سواء بقى زكريا عزم ولا عز ولا الشريف ولا ولا كده يعني يبقى نقتل قوم اللي ايه ها الظالمين يبقى ظالمين ايه ظالمين انفسهم سوء الاعتقاد وظالمين للايه لله اللي هم مين القوم فرعون قوم فرعون وفرعون ده ما كانش اسم ولذلك كل واحد كان له اسم يعني دلوقتي حسني يطلق عليه فرعون ده لقب لكل من حكم ها مصر و- و- ولذلك يعني هي غلبت على من يستبد غلبت على من يستبد ولذلك اوعى تتباهى زي ما كانوا خايبين في في فترة حكم الفرعون ده يقول لك الفراعين يا عم الفراعين ايه الله يخرب بيتك وبيت الفراعين في يوم واحد ده كانوا مشركين بالله أنت تتباهى بانك ايه مسلم مسلمون مسلمون ومين اللي اختار لنا الاسم ده سماكم الايه الله الله فانا ده لاني مسلم مش فرعوني ده انا مش فرعون انا مسلم ان شاء الله انا مسلم ان شاء الله يبقى قوم ايه فرعون خد بالك بقى من الكلام خد بالك من الكلام اللي هيجي يبقى انت هتروح للظلمه دول اللي هم مين قوم فرعون قوم فرعون الدعوة بتاعته ايه يتقون يبقى تدعوهم الى تقوى ايه الى تقوى الله لا تتقون يعني يعني ايه التقوى معناها ايه ابسط معنيها كده ان تقي نفسك عذاب الله بس وكل دعوة الانبياء تدور في هذا الفلك إن كل نبي جاء حتى يقينا عذاب الله وحتى نحظى بنعيم الآخرة هو ده الجو هو ده الجو بتصلي بتصوم تقيم ليل حج تعتمر كل ده عشان ايه كل ده عشان ايه فقي نفسك عذاب الله وتدخل جنة الله هو بقى تعمل لي زي ال- اللي يقول لك لا لا لا لا لا, لا بعبد ربنا خايف من ناره ولا طمعان في جنته يا ابني ده كلام خارف ده كلام خارف يقول لك الصحابه العدويه كانت بتقول كده يا رب ان كنت بعبدك عشان جد- ما تدخلنيش وان كنت خايفه من نارك دخلها لي يا ابني ده شغل بتاع الطرق والكباري ده لكن القرآن والدين على غير كده ده, ده ربنا اتكلم حتى على الانبياء يدعوننا رغبا ورهبا يا ابني رغبا ورهبا يا ابني ما كانش النبي استعاذ من النار يا ابني ولا سأل الجنة هذه مبالغات لا نقبله فد- دعوة الأنبياء جاية ألا تتقون اتق الله اتق الله وخير ما يقوله العبد للعبد اتق الله دي والله ولذلك قالها الله النبي يا أيها النبي اتق الله انت بقى النهارده تروح لواحد تقول له اتق الله كأنك قذفته حجرا لك ليه انت عملت ايه هو في ايه ولذلك يا اخي اول ما يقال لك اتق الله قول اللهم اجعلني امين يا رب نحن واياك من المتقين اللي في ايه وعشان ايه بخير ما ينصح به المرء المرء تطلع تقول للحاكم اتق الله تروح في 60 داهيه زي ما حصل معاه في 93 اتق الله قضيه قضيه اتق الله على طول اتق الله مين انت اتجننت قول له اتق الله وانا قلت له يا ابن الكلب ده انا بقول له اتق الله اتق الله وطول ما احنا بنقول للبعض اتق الله اعرف ان الامه فيها خير يوم ما هنبطلها عن عدم الخير اه والله وده اللي قاله سيدنا عمر لما استوقفته هذه المراه العجوز وسيد مع جمع من الصحابه امراه عجوز استوقفته ما خدتلهاش بقى طلقتين في نافوخها واخد بالك انت ولا اترمت في السجن بتهمه الجنون ولا لا وقالت له يا عمر كنت عدما انت كنت ولا حاجه ثم ولدتك امك فاصبحت عميرا عمير يعني تصغير عمر يعني عيل صغير بي- بيلعب بيلعب كده بتاع فاصبحت عميرا ثم اصبحت عمرا كبرت وبقيت راجل والناس تعمل لك 100 حساب ثم اصبحت امير المؤمنين عايز تقول كل ده من فضل ربنا عليك وهتكون آه، ما تنساش يعني ثم اصبحت امير المؤمنين فاتق الله يا عمر فبكى فاللي حواليه يعني قالوا له يعني دعي امير المؤمنين يعني تخف عليه شويه فقال دعوها مش حطوها في السجن سيبوها وبالليل اتصرفوا ها قال دعوها اسمع اللي جاي فوالله لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها يا عاصم اليوم اللي يبقى الحاكم مش عايز يسمعها والناس مش قادرة تقولها اعرف ان مفيش ايه مفيش خير زي ما عندنا 30 سنة مفيش خير يعرف ان مفيش خير لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها إن لم نسمعها دي لب دعوة الأنبياء نبي أي نبي جاي ليه عشان يعلمك إزاي تخاف من الله وتتقي عذابه وعقابه وناره ومعاصيه ده لب دعوة الأنبياء يبقى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا إيه ألا يتقون بس عشان يتقوا الله الرد بقى من سيدنا موسى عشان الحوار يبقى ماشي ها كل ده بقى جايبه في الحتة دي ليه اه عشان يقول للنبي احنا برضه قلنا لك كده وبعتناك برضه لقومك شوف قومك عملوا ايه زي ما قوم موسى يعملوا مع ربهم خلاص قال رب إني أخاف أن يكذبون ما هم ظلمة وصعب شيء صعب أن تثني الظالم عن ظلمه خاصة بقى إذا كان معتقدا في نفسه العدل والصلاح دي كارثة بقى دي كارثة بقى زي الجاهل يقول لك الجاهل ده مراحل في واحد جاهل وعارف انه جاهل ده قريب شوية في واحد جاهل ومش عارف انه جاهل ده متعب شوية في واحد جاهل وعاطف في دماغه ان عالم ابقى قابلني لو وصلت معاه الحل اصعبهم بقى الظالم كده في ظالم وعارف انه ظالم ده قريب وفي ظالم مش عارف انه ظالم ده بعيد شويه وفي حسني ظالم وعارف انه عادل وعلى قمة العدل يبقى قابلني يبقى قابلني زي الغير يبقى قابلني زي الغير وده بتبقى كارثته كارثه بقى لانه بدل حط في دماغه ان هو عادل وحلو هيبقى كل من يخالفه ايه وحش وده كان فرعون استاذهم الكبير وده كان فرعون وزبانيته اللي على شكلها اتصفت بقى وعز والناس دي ولذلك هيجوا يقولوا له أتذر موسى وقومه إيه ليفسدوا في الأرض بقى موسى بقى, بقى مفسد ما دام هو حط في دماغه ان هو ايه مصلح وعادل خلاص اه طبعا خلاص فهيروح برضه يقولوا كده قال انت هتسيب عبد الله و- ومحمد حسان وبصحيوني يبوظوا دماغ الناس كده اه صحيح لا حطهم في السجن يلا كده هي بتمشي كده هي بتمشي كده فسيدنا موسى خلاص آه، ع- وج- وكان مجربهم لانه كان لسه خارج من مصر ومعاني من ظلمهم ما انتوا عارفين يعني لان النداء ده فنادي ده بعد ما رجع وربنا حمله ال- الامانه وهو في سينا اذ ناداه ربه بالوادي المقدس ايه هو اذهب الى فرعون يا بعد ما كان ساب مصر وعانى من ظلمهم لان كانوا هيقتلوه يعني خرج هاربا لان لهم كانوا يقتلوه فهو عارف بقى المشكله اللي هتقابله فبيقول لربنا ايه بقى اه يبقى إيه- إيه- إيه- إيه- إيه- إيه- إيه- إيه- رب ربنا كله بقى إذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون ولا يتقون اول ما رد قال له قال رب اني اخاف ان يكذبون ده اللي هيحصل قال طيب هو خايف من التكذيب ليه ما كل نبي عارف انه ممكن انه يكذب وسيدنا موسى عارف ان الانبياء اللي قبله ها كذبوا كذبوا مفيش نبي يا ابني يعني حتى سيدنا يونس كذبوه في بداية الامر وان اطاعوه فيما بعد لكن برضه اول ما راح إيه اللي حصل كذب برضه فما من نبي الا وكذب خلاص فقال اهل العلم لا هو مش خايف من نفس التكذيب ان هيكذبه وده شيء هو متوقعه وانما خايف من اثر ده عليه على سيدنا موسى نفسه وهو قال كده هو وضح خايف من اثر ده عليه خلاص فانت تقول لي ايه يقول لك روح الجماعه دول بي- بي- بي- بيبوسوا الاحجار ويعملوا مش عارف ايه مصح قول وسال الله خاف لا يكذبوني طب ما هو ده وارد لا انا مش قصدي خاف لا يكذبوني ما انا عارف ما هو ممكن يكذبوني بس رد فعل عليا ده خد بالك ممكن يبقى مش حلو ممكن امسك بخناقه مش كده قال بقى خاف من كده بقى ممكن تبقى مجزره صح يبقى المرء احيانا يتوقع التكذيب ولكنه يخاف من ايه من اثره من اثره خلاص زي ما قلت زمان قالوا لي ناظر مش عارف مين طيب هناظره اه هناظر بس انا خايف من المناظرة دي خايف منها يعني ايه مش خايف لا يغلبنا انا خايف من اثارها انا قاعد بناظره تقوم مقلوبة ليه ها لمعركة لمعركة وده بيحدث فانت انا بتخاف من الاثر الاثر زمان لو تفتكروا فاكرين وكانت البداية في المسجد ده عندكم لما طلع واحد اسمه عبد الخالق العطار ده بتاع الجن والعفاريت والنصاب اللي كان بينصب على خلق الله ده وبعدين خطبت انا كام خطبه كده على المنبر وهاجمت جهله الناس نظره نظره نظره ونسجل المناظره ونعرف بقى مين الحق ومين ال- الباطل تفتكروا الكلام ده لو تفتكروا كان سني وقتها مش عارف 30 سنه ولا 31 سنه يعني من اكتر من 20 سنه خد بالك فوافقت ان انا نظره وقلت الكلمة دي قلت والله المناظرة دي تقلقني فنحط لها ضوابط قال طيب اتفقت معاه تجيب واحد من عندك وواحد من عندي بس اللي معاك شايل تسجيل واللي معاه شايل تسجيل ونقعد وفي واحد قاعد حكم في الوسط يكون عنده علم مش عايز اقول اسماء شيخ امام مسجد قريب منكم كده وفي نهايه المناظره اديك سجلت وانا ايه سجلت ما حدش فينا يقدر يداري اكيد بقى الحمد لله اللي ربنا فتح عليه ورزقه الحجه هينشر الكلام ده قيل انا اه مفتي طيب وجبنا اخونا الشيخ ده الله يسامحه قالوا خلاص واحد من عنده واحد من عندي قال اه وفي بيتك قال اه انا موافق فيش ما فيش فخدت معايا اخ اسمه الاخ مجدي بس خدت الاخ مجدي بس اخ مجدي شاري تسجيل وجاب معاه كام شريط ودخلنا استقبلنا ابن الشيخ فين يا ابن ابوك قال اصل هو مع الشيخ في المسجد عنده درس هيخلص الدرس ويجيبه ويجي طيب قعدنا شويه جه باب بيتفتح دخل صاحب البيت الشيخ فلان ودخل عبد الخالق العطار وبعدين خمسين واحد وراهم بقى يا عم احنا مش لين واحد من عندك وواحد من عندي قال لما دول حبايب الشيخ ما قدرتش امنعهم وقالوا لازم نسمع طيب طب لو سمحت تاخد عليهم شرط ما حد يتدخل ولا يتكلم طيب ماشي وبدأنا المناظرة طبعا كان الحمد لله اجهل من دابة لا لغة بقى ولا تفسير ولا حديث ولا اي حاجة والشرايط وقتها طلعت ازاي عصرته فمسكته بقى من الالف الى الياء اما بقى لقى نفسه خلاص بقى جاب اخره كده مفيش بقى خالص قال لك طيب انا داخل دورة الميه نستنى في الراجل اكتر من نص ساعه في دورة الميه فحتى الاخ مجدي اللي معايا بيقول لي لا يكون بيحضر لي بقى عفريت جوه ولا حاجه طيب يا عم وبعدين خرج قال لك انا عايز امشي يا عم ما احنا بن... بنكمل اهو الكلام حلو والله قال لا ما انا لما بتاخر والله كما اقول لكم وموجوده في الشريط بتاخر على مراتي بعد الساعه 10 كل ساعه بتدفعني 10 جنيه غرامه فقرات قول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كلنا علقه لو الشيخ مجدي مش عايز اقول لك بقى. وقاموا علينا بقى الانباء دول وعايزين بقى ياخدوا الشريط والشيخ مجدي ده نام على التسجيل ياكل له بوكس وياكل له شلوت ولا يلاقي نفسه متخبط في الباب يا ولاد الذين وصاحب البيت قاعد ولا كأنه يعرف حاجه يا عم ده احنا في بيتك وما صدقنا بيت عمال ادور على الباب مهرجان حد ما خرج فانت احيانا انت ما تخافش من ال... انت هتخاف ليه؟ ما دام انت صاحب حق صاحب حق اللي يصدقك يصدقك واللي يكذبك يكذبك انا مش خايف من كده يعني انا لا اخاف ان اكذب بس لكن بخاف بقى من اثر التكذيب ده عليا اللي يكذبني ده بقى رد الفعل هيكون ايه ايه اللي هيحصل هو ده اللي قاله سيدنا موسى واخاف ان يكذبون اه انا مش خايف اني هتكذب ما دي ورده لكن اثره عليا ايه اسمع بقى اللي جايه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني سيدنا موسى يعني شديد الغضب هيغضبوه فلما كان يغضب ودي تلاقيها كده حتى فيه تلاقي الانسان لما يغضب صدره يبدأ يضيق ولما الصدر يضيق يتلعثم الايه اللسان خلاص مش عارف تتكلم سيدنا موسى خاف مني ويضيق صدري ولا ينطلق ايه لساني اه والله كذبوني فيغضبوني ولما يغضبوني ايه اللي هيحصل صدري هيضيق ولساني مش هيقدر يتكلم ده تقصير بقى في الدعوه وعايز الدعوه كلام لازم تقعد تتكلم كم فكان عايز له مساعد بقى في الحته دي ويضيق صدري ولا ينطلق ايه لساني فارسل الى هارون قالوا شوف خير اخ لاخيه خير اخ لأخيه زي شر اخ لاخيه كان قبيل واخوة يوسف لاخيه وخير اخ لاخيه سيدنا ايه موسى والله ان طلب لاخيه الايه يا سلام النبوة النبوة نعم المطلب نعم المطلب ولذلك قالوا قد انت تطلبها لغيرك ولا تطلبها لنفسك تطلبش حاجة لنفسك فقد تطلب الشيء لنفسك فتعجز عنه مش كده تقول له وليني بس ومالكش دعوه يوليك تودي الدنيا في داهية صح تودي الدنيا في داهية فلا تطلب فتعجز لكن غيرك يطلب لك ده موضوع تاني سيدنا هارون لم يطلب شيء النبوة اللي قد يطلبها ها لو يعجز عنه تطلبش الشيء اللي لنفسك فقد تعجز عنه وممكن تلاقي في نفسك آه، ها عزيمة وقوة كده لكن وقت الجد بتقع واحنا قلنا لكم قاعده زمان قلنا لكم ايه عند الحقائق تنفسخ العزائم يعني المرء بعيد عن الحدوته يبقى قداه قدود كلام بس واول ما يجي فيها اللي يحصل ما تلاقوش عزيمه تنفسخ عزيمته تنفسخ عزيمته خلاص ودي قلتها لكم القاعده دي خدوها من حديث فاكرين زمان في صحيح مسلم المجالس قعد قعد الصحابه في قعد التابعين قاعد فبيقول له ليتني كنت معكم يا سلام لو انا كنت عشت النبي زيكم لفعلت وفعلت إيه؟ نعم حذيفه هذا الكلام بيقال لحذيفه فهو بيقول سيدنا حذيفه كده ليتني كنت معكم لفعلت وفعلت اهو ده كلام لكن لو كان معاهم بجد فعلا كان فعل ولذلك سيدنا حذيفه قال له انت يعني انت لو كنت معانا كنت عملت وعملت الله فعايز يقول له بس ده كلام فقال والله لقد رايتني انا مش هكلمك عن حد غيري يعني اللي بتقول كنت عملت وعملت انت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق ونحن في برد شديد وقر ثلج والكل بقى نايم متلفح كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم يأتيني بخبر القوم من اللي يقوم ويروح ايه يشوف المشركين بيعملوا ايه يقول فما اجاب احد فما اجاب ايه احد وعايز يقول له بقى لو كنت معانا اللي بتقول كنت عملت في واقع زي ده ما كنتش عملت حاجه يلا كلام بس اتفضل يا عبد الله فأقول إني عند الحقائق بتنفسخ الايه العزاء والواحد يبدي عايزين أشوف بقى تابعني يقول كده لسيدنا حذيفة لو أنا كنت معاكم يا سلام كنت مع النبي لفعلت وفعلت وفعلت بس. فيقول له لفعلت وفعلت يقول له أنت طيب احنا بس موقف اهو لو كنت معانا بقى كنت هتعمل ايه كنا احنا نفسنا ما عملناش اي والله واحد يقول له كده احنا نفسنا ما عملناش فالواحد ده بقاش بق يعني مش بتقولوا بلغه العصر كده بق بس خلاص وقت الجد ما فيش فبيقول له ايه وليه سبحان الله مش كل النبي قال من منكم يأتيني بخبر القوم ثلج وكل واحد متغطي بقى فما قام أحد اسمع بقى اللي جرى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من منكم يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة ايه رايك بقى شوف الاجر ايه بقى وعده يكون معي في الجنة يقول له وما قام منا واحد فهذا له كنت انت بقى موجود يا اخويا كنت كنت هتقوم والله ما كنت قمت بقه بس وذلك يقول حتى قال قم يا حذيفه خلاص بقى خلاص واحد بالارض اضطر ان يقوم بس لكن من التلج مش قادرين يقوم مش قادرين يقوم فعايز يقول له ما تبقاش كده بق وزي ما ضربت لكم مثال زمان قلت لكم دايما افتكر الحديث ده بواقعه كان إيه، ليه اتنين اقارب اخوات فالاخ الكبير يتزوج واخدين له شقه في ال- في التجمع الخامس فاخوه راح معاه فماشيين من طريق المره والسويس كده واخد بالك فكان حاصل واقع اخوه الكبير اللي اتجوز ده طلعوا عليه اتنين بمطاوي وهو ماشي في يوم راح موقفينه وراح واخدين فلوسه فالاخ الاصغر بقى قال له طلعت فلوس اديتهم له وهو كده قال له آه. قال له ازاي يعني قال له ازاي إيه يا ابني بقول لك معاهم مطاز قال له تتصرف تعمل اي حاجه تجري على لبشه دي والله لو كنت انا كنت قطعتهم هو الان بيبدي ايه يبدي عزيمه اهو بق اسمع بقى والله اللي حصل بقول لك كده فرايحين بقى واد ال- العفش ففي لجنه وقفتهم في الطريق فهو عدى الاول الصغير بقى اللي قال كنت عطوم وكنت كسرت ده خلاص فوقفوا اتكلموا مع اخوه شويه فاضطر يركن على جنبه قدام كده عشان يستنى اخوه لكن واحد حاطط ايده في العربيه كده لا واحد حاطط له ابره بابور لا مطوه بقى ولا بتاع عادي دي ابره بابور عطاله في رقبته كده قال له الفلوس اللي معاك فين؟ قال له خدها امال ايه يا عم كسر و... قعدنا مثلا ايه قعدوا يتريقوا عليه شهر اي اتريقوا عليه شهر قال له اقول لك اتنين بمطاوي تقول لك اصلا طلع يطلع لك عيل بابره بابور ياخد فلوسك وتقول لي فهي دي بقى عند الحقائق ايه تنفشق العزائم اه تبدا عزيمه وقت الحقيقه مفيش مفيش فما تطلبش لنفسك ما تطلبش ليه لنفسك تيجي تقول لي دي قاعده على طول كده لا ليها استثناء ممكن تطلب لنفسك في حاجة- في حاله واحده إن لم يكن صالحا لهذا إلا أنت زي ما عمل سيدنا يوسف كانش صالح لخزينة الأرض غيره إن هو المؤهل ليها حفيظ عليه فلما بتبقى عارف إن مفيش غيرك زي ما ما تطلبش الإمامة أنا مش هطلب الإمام لكن لو عرفت إن الموجودين في المسجد لا يحسنون التلاوة إيه اللي هيحصل؟ ها لا هتقدم لها بقى وإلا هكون آثم إلا إذا تعينت له ده موضوع تاني بقى خلاص لكن في الأصل اطلب الشيء لنفسك عشان ما ت... اه يبقى عندك عزيمة لكن وقت الجد ما تلاقيش ما تلاقيش لكن سيدنا موسى طلبها له. أرسل إلى هارون يقول أهل العلم أي أرسل جبريل إلى هارون ليصبح رسولا يبقى معايا بقى يبقى معايا بقى وذلك في لفظ أفصح بقى رب اشرح لي صدري عشان ويضيق صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللي هي بقى ولا ينطلق لساني لأنه كان أصلا عنده لكنة في لسانه كمان يعني ودي مشكلة تانية يبقى واحلل عقدة من لساني قولي واجعل لي إيه وزيرا من أمري هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري أه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يبقى أجابه ولا ما أجابوش يبقى أرسل إلى إيه هارون خلاص ده مش كده وبس ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون دي مشكلة تانية يبقى في مشكلة أولانية أنا خايف من أثر تكذيبهم علي ودي حلها في إنك تجيب لي مين تجيب لي مين هارون مش كده يبقى انا خايف من اثر تكذيبهم عليا ان هيضيق صدري ولا ينطلق لساني دي ليها حل وهو طلبه فيبقى معايا هارون لما تقفل معايا هارون يتكلم ولذلك أخ- اخي هارون هو افصح مني ايه لسانا اه تقفل معايا يتكلم يتكلم. يبقى دي محلوله قال بس في مشكله ثانيه برضه بس في مشكله ثانيه ايه المشكله الثانيه ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون ايه كانت الحكايه المصري اللي هو قتله ده اللي وكزاه موسى فقضى ايه فقضى عليه راح عاملين له محكمه زي ما قتله لازم يقتل ولذلك هو هرب من مصر هنا تستوقفنا بقى كذا حاجه الاولانيه ولهم علي ذنب هل هذا اقرار من نبي الله موسى انه اذنب مقبول اهو مش مقبول اهو هل هذا اقرار من نبي الله موسى انه اذنب ادي واحده الثانيه واخاف ان يقتلون هل يجوز الخوف في حق الانبياء والرسل الثالث طب وحل المشكله دي يكون ازاي المشكلة الأولانية خافوا أن يكذبون حلها كان أرسل إلى هارون طب المشكلة الثانية دي يكون حلها إزاي ما احنا واقفين مع كام سؤال دلوقتي ثلاثة اهو لهم علي ذنب يبقى هو مقر وأذنب وأخافوا أن يقتلون يجوز المخاف وهو نبي ورسول ثلاثة حل المشكلة دي يكون ازاي لو جيتني يوم السبت اللي جاي ان شاء الله اقول لك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة